ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طالبا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه الله وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء والاعزاء وايتها الاخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا واسال الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الجامع على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ولا مقامته إنه ولي ذلك ومولاه لا زلت أتحدث عن الفتن أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن وقلت الفتن نوعان لا ثالث لهم فتن الشهوات وفتن الشبهات وتحت كل نوع من هذين النوعين فتن لا حصر لها ولا عد ومثمن الخطر في الفتن وأرجو أن ينتبه شبابنا وأولادنا لهذا الكلام جدا مكمن الخطر في الفتن أمران الأول كثرة الفتن والثاني تعلق الفتن بالقلب كثرة الفتن وأنا ذكرت بالأمس عدة أحاديث صحيحة يبين فيها الصادق صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكون كقطع الليل المظلم خلي بالك من الرواية دي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم خلي بال حضرتك إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتن خلي بالك من كل كلمة نبوية تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا يعني إيه؟ يعني من كثرة الفتن وشدة الفتن ترقق فتنة اليوم فتنة الأمس تقع اليوم فتنة أو بالأمس فتنة تقول ياه مش ممكن أبدا دي أكبر فتنة مرت بالأمة أو على الأقل مرت بينا تيجي تاني يوم تقع فتنة تانية أكبر تنسيك اللي فاتت فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن خلي بالك المؤمن هذه هذه يعني دي أكبر من كل اللي فات من الفتن قال عليه الصلاة والسلام فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ها من اللي عاوز يزحزح عن النار ويدخل الجنة كلنا والله كلنا فمن أراد خلي بالك اهو الطريق اهو فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هنرجع للجزئية دي وإحنا بنتكلم عن الدواء والعلاج للخروج من الفتن لكن الشاهد في الحديث الفتن من كثرتها وشدتها وخطرها يرقق بعضها بعضا حتى يقول المؤمن مع كل فتنة هذه مهلكتي هذه مهلكتي وبعدين تنكشف وتجيء فتنة أخرى المؤمن يقول هي دي دي أكبر فتنة تعرضت إليها وهكذا أسأل الله أن ينجيني وإياكم جميعا من الفتن يبقى الفتن مكمن الخطر كثرتها والسبب الثاني تعلقها بالقلب أنا قلت لحضراتكم بالأمس ممكن شاب من شبابنا وابن من أبنائنا يتصور أن بمجرد ابتعاده عن مصدر الفتنة بكده أنهى الفتنة وقطع دابرها عن قلبه لا بدليل أنك بتغل بتقفل الموقع الإباحي على النت أو بتقفل الفضائية اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو كليب أو أي مجلة خليعة خلاص بتقفل المجلة وبتقفل الكمبيوتر وبتقفل القناة وتدخل الحجرة بتاعتك وتنام وتغمض عينيك وما انت السمع حواليك أي أصوات ومع ذلك ترى كل الصور التي رأتها عينك منذ لحظات تتوالى عليك تترى وأنت مغمض لعينيك ومصم و... ومغلق لأذنيك ايه اللي حصل الصور انطبعت على القلب عشان كده ختمنا بالحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب شايف كلام حبيب القلوب مالش تعرض الفتن على العيون مالش تعرض الفتن على الآذان تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يعني فتنة فتنة فتنة صغيرة لا مولانا بقى يعني وانا يعني خلاص ما انا صليت العشاء وصليت التراويح والحمد لله ده كده يعني بركة يا جامع اللي جت منك هو ايه اللي يمنع يا مولانا ان انا اروح اقضي ساعة بقى على موقع اباحي ما هو مش النبي يقول ساعة وساعة ساعة لقلبك وساعة لربك ساعة للرحمن وساعة للشيطان هذا خطأ هذا خطأ والعياذ بالله ده ساعة وساعة معناها تاني خالص ساعة ابكي فيها من خشية الله حتى تخضل لحياتك من البكاء وساعة تانية داعب فيها الزوجة ويلعب مع الأولاد وانشغل بالضيعات يعني بالتجارة والأموال ده بنص حديث حنظل الأسيدي وممكن إن شاء الله نبقى نذكره كاملا في خاطرة أخرى لكن المهم أيها الأفاضل أن الفتن بتعرض على القلب فتنة فتنة فتنة صغيرة وبعدين أول ما تعرض على القلب والقلب يتشرب الفتنة تقوم تترك نكتة سواد في القلب خلي بالك ما هو المعاصي لا سواد في القلب ولا ظلام في القلب إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الطاعة وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق تعرض الفتنة على القلب القلب يتشرب الفتنة ثم تترك نكتة سواد في القلب تيجي فتنة تانية انت ما تبتش إلى الله الفتنة تترك نكتة سواد أخرى إلى جوار النكتة الأولى تقوم تزيد بقعة السواد وبعدين فتنة ثالثة تزداد نكتة السواد وهكذا وهكذا وهكذا حتى يعلو الران القلب فيحجب هذا القلب عن الرب جل وعلا تيجي بعد كده تقول له قال الله ما يسمعكش تقول له قال رسول الله ما يتأثرش ليه؟ لأن القلب حزن خلاص كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون خلاص حجب عن الله حجب عن الله صم يا إلهي بكم عمي فهم لا يرجعون صم ما يسمعش ما يسمعش ده معاه ودان مفنجله بيسمع دبيب النمله في البيت عنده لا ده ما بيسمعش الحق هو يسمع كل شيء ده استاذ في سماع الفتن وفي سماع كلمات الغيبه والنميمه انما عشان يسمع الحق لا اصم صم بعدين بكم ما بينطقش ده مكلمنج درجة أولى أما البكم عن إيه؟ عن قول الحق وبعدين عم عن- ده مبصر يقود السيارة بنفسه ويرى كل شيء أما الأعمى عن إيه؟ أعمى عن الحق صم بكم عم ولا حول ولا قوة إلا بالله يسمع لكنه لا يسمع الحق يتكلم لكنه لا ينطق بالحق يرى لكنه لا يبصر الحق ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول لك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري بهيمة والله العظيم أضل من البهيمة وده مش كلام أنا ده كلام ربي جل جلاله أولئك كالأنعام بل هم أضل ما الأنعام اللي هي البهايم مش عارف مين اللي خلقه جاي منين وعايش ليه والغاية ايه يقول لك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت أو جئت خلاص أرحام تدفع وأرض تبلع وقد, و- وقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريق شئت هذا أم أبيت كيف شئت كيف أبصرت طريقي لست أدري إنما المؤمن يدري اسأل أبويا وأبوك اسأل والدي ووالدك راجل ما يعرفش يكتب اسمه والله ما يعرف يكتب اسمه فقط قل له من ربك يقول لك ربي الله لك ما دينك يقول لك الإسلام يقول له من نبيك يقول لك سيدنا النبي اسال ابوك وابويا في الفلاحين يقول لك كده راجل طيب في البلد واقول له ازاي ازاي الحال يا عم الحاج قال له والله زفت يا ابني اه والله كده تقول ليه خير قال والله يا شيخ محمد عندنا في البلد يعني والله يا شيخ محمد ما في مصيبه يا ابني بتنزل دموه الا ما تجيلي بيت الاول وبعد كده ربنا يقسمها على كل بيت في البلد بس تجيلي كلها الاول قال ليه كده يا عم الحاج ده انا عارفك راجل من وانا طفل صغير وانت مكانك في المسجد معروف قال لي أنت ودي حاجه طب انت ودي حاجه فيها كلام دي انت بتتكلم في دي قلت له يعني انت لسه مواظب على الصلاه في جماعه قال لي الله اكبر ما تفوتنيش صلاه فجر ما تفوتنيش صلاه فجر قلت له بتصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الجامع جماعه قال لي ده كلام يا شيخ محمد تقوله ايوه قلت له ما شاء الله ما شاء الله وبتشهد أن لا إله إلا الله محمد قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قلت له طب والله العظيم لو سجدت في الطين بتاع الغط بتاعكم شكرا لله وفضلت ساجد لحد ما تلقاه ما وفيت رب على نعمته التي أنعم بها عليك ألا وهي نعمة التوحيد ونعمة المحافظة على الصلوات ده أنت مسكين خالص ده فاكر النعم الشن الشن ايه يا عم الحاج ده نعمة التوحيد دي أغلى نعمة ونعمة انك محافظ على الصلاة في جماعة والله العظيم نعمة من أجل النعم انت مش واخد بالك الشاهد أيها الأفاضل الفتن لما بتعرض على القلب وصاحبها ما يجدش- يجددش التوبة بتسود القلب القلب بيبقى زي ظلام الليل كحل عادش يسمع بقى والله العظيم لو قرأت عليه القرآن كله لا الشيخ عبد الخالق ولا الشيخ المنشاوي خلاص ما عادش خلاص هيسمع وانت عمال تستغرب تقول يا خبر أبيض، ده الراجل ده الراجل قلبه زي الحجر ده بيسمع القران ما فيش تأثير ما خلاص اصله فيه ران تكون على القلب فحجب القلب عن الرب جل جلاله سلم يا رب شوف النبي بيقول ايه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاكرين الحصيره بتاع زمان ده راجل يقعد كده وسماره سماره يشقها ثلاث اربع كده حتت ويعمل الحصيره الطويله من ثمر صغير كده من أعواد صغيرة كذلك الفتن فتنة فتنة فتنة فتنة تلاقي بقى حصيرة من الفتن يا خبر أبيض تلاقي القلب بقى كله سواد وبقى كله ظلام ما عادش فيه نور أبدا حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجخيه لا يعرف معروفا آه ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ما هو قلب في خليط في خليط رهيب جدا قلب ما عادش يستقبل أحكام الله جل وعلا في الحلال والحرام ما عادش يستقبل تقول له حلال تقول له حرام ما عادش يستقبل خلاص ليه إلا اسمع خلي بالك عندنا كلام خطير إلا إذا وافق حكم الشرع هواه إذا الشيخ هيجي لي مثلا يسألني في مسألة لا الجواب بتاعي مش ماشي مع هواه يقول لك سيبك منه ده ما بيعرفش حاجة هو راجل بيعرف يقرأ الفاتحة أنا يا راجل ده أنت بت- لسه ده أنت قاعد تحت مني بتتربى على إيديا وبتسمع مني العلم بقالك 25 سنة ولا 30 سنة ولا خمس سنين ال- الوقت عشان الفتوى ما بقتش موافقة لهواك تجرد الشيخ من فضله ومن علمه خلي بالك ده واقع أنا بتكلم عن واقع خلاص أقول لك أصل الشيخ باع القضية الشيخ يا عم الحبايب المسألة مشت معاه قوي البلية لعبت معاه ويبدو انه هيبقى ايه هيبقى وزير في التشكيل الجاي ده وانا شايفه خارج من مكتب مجلس الوزراء قريب آه خلاص شرح يا عين الشيخ ودمره وخرجه من الدين خالص لان فتواه لم توافق هواه تقول له الخمر حرام يقول لك يا راجل حرام عليك وانا بشرب خمر أنا- امال دي ايه يقول لك دي مشروبات روحيه مش خمر تقول له الخنزير حرام يقول لك يا شيخ محمد خليك ده انت راجل بتقول فاهم الواقع وراجل بتتكلم بالدليل وبتجمع بين الدليل الشرع وبين واقع الامه وبعدين يعني تيجي تقول الخنزير حرام قال ايوه يا عم حرام يقول لك لا اصل انت ما انتش فاهم الخنزير اللي حرمه القران كان خنزيرا مريضا في أرض الجزيرة موبوءا بالأمراض أما خنازير اليوم وما أكثرها فهي تتربى تحت الرعاية الطبية والصحية هتحرموها ليه؟ فيش فيها أمراض ولا حاجة وبعدين دي مزارع دلوقتي الخنازير مزارع وأطباء وفلوس ونفقات و... ما اتحرموها ليه؟ وهكذا إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغال شيخ متطرف أصولي وصولي فضولي فوضوي رجعي متخلف متأخر لا يفهم شيئا لا يفهم الواقع لسه لابس شبشب بصباع لابس جلبية هيرجعونا 100 سنة لورا إلى آخر هذه التهم المعلبة إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال لازم يبقى هواك موافقا لشرع الله وإلا تفتش عن قلبك لو هواك مش موافق لشرع مولاك لازم تفتش عن قلبك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شيخ ابن القيم بيقول ايه بيقول تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان يا سلام انتوا معايا يا اخوانا الأصوات واضحة لكم ليش الأصوات في مسجد الحصري متعبة جدا يعني بتذبح الشيخ عبد الخالق والله صعبان عليا والمشايخ وأنا طبعا يوم الجمعة عاوزين نجيب م- يعني إذاعة جديدة المسجد الحصري مين يساعدنا يا اخوانا والله ما جت في قلبي الا الان وال- والله اخواننا في الاداره ما رتبوا معايا والله ولا مش مصدقيني عاوزين نجيب اذاعه جديده المسجد وانا ان شاء الله اول من يساهم الحصر اتضخمته وفخمته دي الاذاعه فيه بتدبح تدبح ادخن شيخ وادخن قارئ انا عارف انا انت عشان ما تتكلمش فما انتش حاسس في المساله فعاوزين اهل الفضل يشاركوا من النهارده باذن الله باذن الله في جمع مبلغ خاص باذاعه المسجد يا اما نجيب اذاعه جديده يا اما نضبط على اعلى وارقى مستوى اذا كنتوا يعني بتحبوا المشايخ والمقرئين نسال الله أن يبارك فيهم جميعا طيب نرجع لموضوعنا ولا طولت عليكم الله يكون كمان خمس دقائق الله يكون للصبح ما احنا الصبح يا مولانا الله يكرمه ربنا يحفظه صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم الشاهد ايها الافاضل يبقى في قلوب والعياذ بالله ملوثه ملوثه ما يسمعش ولا يقتنع الا باليتفق مع هواه طب والقلب الثاني بقى يا الله يا رب اجعلنا من اصحاب هذا القلب يا رب وقلب ابيض الله لا تضره الفتن ما دامت السماوات والارض ايه ده وعلم يا رب وعلم يا رب يا رب اجعلنا كذلك يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم قلب أبيض مهما تعرض عليه الفتن ما يتأثرش لا فتنة شهوة ولا فتنة شبه أقول لكم لطيفة جميلة إبليس يعني دي مش دليل وهتاخدوا دليل ده لطيفة كده يعني آه، استئناس إبليس رايح لسيدنا آه، يحيى بن زكريا يعني فيحيى شايف عليه زخارف وزنات قال له ما هذا قال له هذه زينة الحياة الدنيا أزين بها لمن أشاء من عباده يعني من عباد الله كل واحد بقى له زينة كل واحد له مطر وله شهوة وله فتنة يقع فيه ده شا- يعني فتنة النساء ربنا يعصمني وإياكم وده فتنة المال ربنا يعصمني وإياكم ده يقع مع أي امرأة والعياذ بالله وده يقع في السرقة والعياذ بالله وده يقع في الغيبة وده يقع في النميمة وده يقع في الزنا وده يقع في شرب الخمرة وده يقع في ترك الصلاة كل واحد له فتنة فيحيى بيقول له وهل لي عندك منها بس ده بقى مقام كبير قال له أيوه لك عنه قال له ايه قال له أزين لك طعاما يوما لتأكل منه ولتملأ منه بطنك لأشغلك بهذا الطعام عن قيام الليل لربك أه، ده مقامه بقى يعني هو مش مش مش هيصلي ده مش هيقوم بالليل بقى فقال له لله علي ألا أشبع بعد اليوم أبدا قال له ولله علي ألا أنصح أحدا بعد اليوم أبدا ده هتقطعوا عليا ولا يا روح أنا بقى بعيدوني إن الليل وإن إليه راجعون فكل واحد له فتنة إنما القلب الأبيض ده ما تضروش فتنة أبدا تعرض للشهوة الزنا الزنا أعوذ بالله بالحذاء بالنعم آه، ده راجل ربنا عصم بقى ما مش ممكن طب ما الحرام اعوذ بالله والله لو ما القارون أعوذ بالله طيب لكن ممكن يزيد له فتنة بقى كل واحد على قده على مقام كل واحد على قدر علاقته بربه سبحانه وتعالى إن ممكن يشغله ليلة عن صلاة الليل ها ممكن يشغله يوقعه في نظرة كده محرمة سرقة ما هو بشر ما هو مش بشر فأول ما يتذكر دي يا يرجع من نفسه قوي ويعمل إيه يأدب بقى النفس الأمارة الظالمة الجاهلة دي فيلزمها بطاعات خلي بالك من اللي أنا هقوله ده فيلزمها بطاعات عقابا لها على ما بدر منها من معصية فيحصل بهذه الطاعات من الأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه منه الشيطان في وقت غفلة خلي بالك من الكلام ده كلام شيخي برضه ابن القيم ما أعرفش أنا أقول الكلام ده والله ده كلام شيخي كلام غالي قوي وعالي قوي العبد المؤمن الوقاف ممكن هو ماشي في الطريق كده عينه تقع على امرأة ما الفتن كتير ويضعف بس بعد ما يعرف إن- ياه يزعل قوي ويرجع باكي وخزيان بلغة الفلاحين عندنا خجلان من الله مستحي من الله يوم بقى يحصل بقى تلاقيه عمال يستغفر الله تلاقي ساعة استغفار امبارح فات عليه امبارح وفات عليه اول واوا ما استغفرش ولا عشر مرات لكن ساعة ورد في الاستغفار ورد في التسبيح في الندم شعور بالخجل من الله سبحانه وتعالى فيحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه منه الشيطان في وقت غفلته التي لا ينفك عنها بشر لأن العبد عبد ولأن الرب رب يبقى مكمن الخطر في الفتن يا إخواننا أنها كثيرة وأنها تعرض على القلوب طب الدواء إيه؟ إن شاء الله ناخده بكرة أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الفتن وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله أحب الصالحين ولست منهم لعلي